بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وما زلنا في دورة الاستعداد لرمضان وهذه الحلقة الرابعة منها القومة لله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله هل قمتم؟ قوموا هيا قوموا قوموا قوم اقف قوم اقف قوم قم من غفلتك قم من بطالتك صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قم وكما تعاهدنا أن في كل حلقة عمل ومن نشاطك أن تقول ماذا أعمل أعمل إيه ولك أن تتساءل ونجيبك ببساطة فقط عليك البدايه والله عليه التمام قال الله في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة عايزك بس تبدأ في أول شبر قلنا الاستسلام الدين انك تبقى متدين انك تبقى ملتزم ملتزم يعني لا تتبع هواك الهوى يعني مزاجك افهمني وبنتكلم بالراحة وبنتفاهم من أول خطوة وأول درجة الراجل اللي لسه بيتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من البداية كده إنك أنت تستسلم لله سبحانه وتعالى ده المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة إنك تلتزم إن عباداتك اللي أنت هتعملها قال الله وقال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إنك أنت تفهم الدين مش بدماغ الناس بتوع اليومين دول ليه يا عم الشيخ أبا هو ده بقى تزمت والتعصب لا لا لا لا لا, لا. حسب بس ما تغلطش فيا لا تزمت ولا تعصب ده أنا بقول لك على سكة النجاة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول افترقت النصارى على اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي يبقى ده مش كلامي ها ولا اختياري يعني ما بقولكش امشي ورايا انا انا بقول لك امشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولما تيجي تفهم ما تاخدش بفهمي انا فلان ولا علان ولا الشيخ الثاني ولا الثالث خد بفهم النبي بفهم الصحابه رضوان الله عليهم لما حد يجي فهمهم مقدم ربنا بيقول للصحابة الخطاب للنبي وأصح- وأصحابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق تفرق اختلاف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واتبعوهم باحسان هو ده بقى اللي احنا هنكون فيه نتبعهم باحسان وما تقوليش فلان قال ولا فلان عد يا ابني خليك ورا النبي ورا النبي ورا الصحابه صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين يبقى ده المنهج لازم لك منهج الكتاب والسنه اللي هو القران الايه والحديث بفهم الصحابه بفهم النبي وبفهم الصحابه سيبك بقى من التاويلات والع- وكل الكلام الكتير بفهم النبي وفهم الصحابه لازم تبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ها كما رأيتموني أصلي صلوا إيه كما إيه رأيتموني أنت شفته صلى الله عليه وسلم أنت شفته وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم أنت شفت النبي خليني أقول لك انت عمرك شفت النبي في المنام يا نهار ابيض لحد دلوقتي لسه ما شفتش النبي امال بتشوف مين ده انت بتنام كل يوم يجي خمس ست ساعات سبعة تمانية تسعة عشرة وليل ونهار عمال تحلم احلام وتشوف رؤى وتحكي بتشوف مين بتشوف مين بتشوف ايه اقف مع نفسك الوقفه دي وقول لربنا يا رب انا عايز اشوف النبي اطلبها ما هي مش هتجيلك من غير ما تطلبها وتدور عليها وتسعى اليها وتحرص عليها فالمهم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم ربنا بيقول كده واعلموا أن فيكم رسول الله لما ربنا يقول لي واعلموا أن فيكم رسول رسول الله تقول لي هو فين ده سنته أحاديثه عشان كده اللي بيطعن في الاحاديث او في السنه بيطعن الدين في العمق بيطعن في القران لان القران وصلنا زي السنه زي السنه زي السنه وصلتنا بنفس الطريقه بالاسانيد الشاهد ان لازم يبقى ليك النبي صلى الله عليه وسلم امامك امامك لازم تحبه الزمن العجيب اللي احنا عايشينه اكتر حاجة الناس بتتكلم عنها الحب واقل شيء في الزمن ده الحب الحقيقي او الحب الصادق اغاني عن الحب ومسلسلات عن الحب وافلام عن الحب وكلام عن الحب وكتب عن الحب وقصص عن الحب والاخر مفيش حب حقيقي صدقوني عشان كده بقول ان اللي بيحب ربنا هو ده الوحيد اللي يعرف معنى الحب الحقيقي اللي بيحب ربنا بيحبه الحب الحقيقي الحب الصادق الحب الكبير الحب الاصلي اذا كانت القلوب قد جبلت على حب الجمال فالله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمه كلها يحب لذاته ولا شيء ابدا يحب لذاته في هذه الدنيا الا الله الله بعد حب ربنا نحب النبي ودايما اقول وانت في سيرك الى الله قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لما تقف لما قلبك يقوم لله سبحانه وتعالى القلب محتاج صمد يصمد اليه عارف صمد يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تفهم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره ولا يصمد اليها صمدا يعني ما اصلي للعمود ده ما خلينيش في وش العمود كده خليه عن ودني اليمين او ودني اليسار سنه فهمت يعني ايه صمد بقى لما اصمد الى شيء انا محتاج صمد قلبي قلبي محتاج صمد يصمد اليه عشان كده تلاقي نفسك لما تيجي تقول يا رب تلاقي نفسك كده يا رب صح ولا لا طبيعه ما حدش بيقول يا رب لا يا رب كده فهي دي ان لازم صمد يصمد اليه القلب اللي هو الله ثم لابد من متعلق محسوس ملموس يقربك الى هذا الصمد ربنا جل جلاله وهو الكبير المتعال رحيم بعباده عليم بعباده وعايزك تفهم دي إذا علم رأى الله منك إظهار ضعفك نزل التخفيف دايما كده وتابع كلمة علم الله في القرآن مثلا إيه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين شوف كده علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وهكذا علم الله فيك يخفف عنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قلت لكم برضو البرنامج اللي هو بيكلمك ده الآية العجيبة في سورة المؤمنون حقيقي برضو كأني أول مرة في حياتي أراها في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يا نهار أبيض على السياق العجيب ده انتوا فاهمين ولا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا بيقول إيه في قول الله سبحانه وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك لهم هم لها عاملون يا نهار أبيض على السياق العجيب ده كأني أول مرة أراها أنتوا فاهمين ولا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوف لما ربنا بيقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها قد إيه بتقول مش قادر ظروفي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الضرورات ربنا بيقول لك هنا ولا ولا نكلف نفسا الا وسعها وايه؟ ولدينا كتاب ينطقه بالحق وهم لا يظلم هو اعلم بوسعك هو يعلم وسعك ولا يحملك الا ما تطيق يبقى لما ربنا بيبتليك بكذا هو يعلم انك تقدر لما يمتحنك في كذا هو يعلم انك تقدر لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة غرق القلوب قلوبهم غرقانة لشوشتها في هممهم الشخصيه كنت بقول ايه أن أشد أو أكبر عوامل الفشل في الحياة مع الله أن تكون همومك الشخصية أكبر من عندك أهم من مراد الله منك ان همومك الشخصيه ومراداتك الشخصيه وشهواتك الشخصيه ومحبوباتك الشخصيه ورغباتك الشخصيه عندك اهم من الدين ده اكبر سبب للفشل ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بيعملوا اعمال اقل مما يجب عليهم وهم يطيقونه يستطيعونه يبقى لازم لك صمت يصمد القلب اليه ثم علم الله فيك انك محتاج حاجه محسوسه تلمسها بايدك فجعل لك الكعبه بيته فيها باب باب بيته انت لما تروح هناك كده تبقى عند باب بيته سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم وتقبل منا الحج والعمرة آمين بيته ثم جعل لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصيه بشريه انسان زينا بياكل ويشرب وينام ويدخل الحمام بيتعب ويمرض بيزعل ويفرح وقال لك امشي ورا ده لما تقول ما اقدرش نقول لك النبي قدر وكان بشر زيك ده النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وكان عنده ستين سنة كان بيقوم الليل والركعة بخمس أجزاء ما تجريش انت وانت شباب النهارده عندك 20 25 30 سنه وتقول ما اقدرش هو ده مثلك الاعلى وعايزك تتعلم وتتربى ويقوم قلبك وتقوم لله وتربي ولادك وتعلمهم وتفهمهم وتركز عليهم ان مثلنا الاعلى هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا فلان ولا علان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى أصلي زيه وصوم زيه واذكر ربنا زيه وراه حذو القزة بالقزة سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر إيه إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو قال الله وإن تطيعوه تهتدوا لما تطيع سيدنا النبي أنا عايز أقول لك بس إيه تعشق القلب للمثل الأعلى قلنا لك صمد في السماء الله قلب يصمد إليه وليك مخلوق قدام عينك شايفه دايما ماشي قدامك بيعمل تمشي وراه ده اسمه المنهج اسمه ايه المنهج توحيد والاتباع قلبك يصمد الى الله عز وجل في السماء ولا يلتفت وعينيك على سيدنا النبي في الارض ولا تلتفت فاضل النقطه الثالثه اللي هنخرج بيها من الحلقه دي اسمها البرنامج برنامج حياتك ايه البرنامج كل كل انسان سايب نفسه في الحياه ماشي كده لما افضى ابقى اقرا قران لما يجي لي مزاجي ابقى اصوم لي يومين لما يخطر على بالي اقلق اصلي لي ركعتين ده انسان فاشل في المعامله مع الله والطريق الى الله الانسان اللي عايز ينجح عند ربنا ويوصل لربنا لازم له برنامج لازم اضع لحياتي كده برنامج ان انا هقرا كل يوم جزء قران الجزء ده التحديد كده هقرا امتى نص جزء الصبح اول ما اقوم من النوم قبل ما اخرج من باب البيت ونص جزء اصلي بيه 8 ركعات بالليل قبل ما انام او قبل الفجر ده واحد واحد تاني يقدر على اكتر من كده بيقرا جزئين في اليوم هتقراهم امتى وفين وازاي ان انا هصوم اتنين وخميس ثابتين شهر شعبان ده يا جماعه شهر الصيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا صوم في الذكر حدد هتستغفر امتى وتصلي على النبي امتى وتقول لا اله الا الله امتى وتقول الباقيات الصالحات امتى وتقول الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امتى حدد الاذكار دي هتقولها امتى شويه في الظهر وشويه في العصر وشويه في المغرب وشويه في العشاء الشويه دول قد ايه 100 مره 200 مره 300 مره 400 مره 500 مره حدد اعمل لنفسك برنامج انا مش هعمل لك برنامج ولا هقول لك تعمل ايه انت حط لنفسك قول لنفسك هتقرا كل يوم قران قد ايه هتذكر ربنا كل يوم قد ايه هتصلي كل كل يوم كم ركعه لربنا سبحانه وتعالى هتصوم كم يوم في الاسبوع هتقوم كم ركعه بالليل بعد ما تنام ولا قبل ما تنام هتتصدق كل يوم بكام حدد حط لنفسك برنامج تمشي عليه وحاسب نفسك عليه او يبقى معاك حد يحاسبك ويتابعك عشان تنجح اخوتي قوموا لله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم